اتخذت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال المحدث أنا بقى حلفت نظرك لشيء ربما لم تلتفت إليه وانت بتقرأ القرآن كله هل وقفت في آية واحدة وصف الله عز وجل فيها الشيطان بأنه عدو الله أبدا ما تلاقيش الكلام ده مطلقا إنما يقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين تمام في الوقت الذي وصف بني آدم بأنهم أعداء الله يعني يقول فإن الله عدو للكافرين ما قالش عدو للشيطان أبدا في القرآن لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال في حق موسى وفرعون يأخذه عدو لي وعدو له ليه بقى هو الشيطان هو الشيطان الإنس أو البني آدم أعظم خطرا من الشيطان الرجيم آه ليه الشيطان الرجيم أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر إنما شيطان الإنس اقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون قاعدين بقى مش مش منقولين من هنا النهارده تأثير الشيطان الإنسي بسبب توافق الطباع وظهور الشخوص أعظم تأثيرا مما لا تراه طول ما الصورة بعيدة التأثير أقل عشان كده مثلا الولد يبقى مسافر وفارق أباه وأمه بقاله سنتين ثلاثة أربعة خمسة مات أبوه الولد اللي مسافر لا يشعر بفقد أبيه كما يشعر الولد الذي يسكن مع والده السبب في كده إيه خفت المصيبة عن المسافر وعظمت على المقيم السبب في كده الصور كل يوم بشوفه كل يوم باخد منه وكما نقول نحن الطبع سراء إنسان بي- بي- ينقل خلاص عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نهى عن أن يسكن المسلم مع الكافر في مكان واحد أو يكون بينهم علاقات ود مشتركة الخوف من كده إلف العادة وإلف العادة والذي يقتل القلب في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وأنا أعتقد أنه موقوف يعني الصواب عندي أنه موقوف وهو في سنن أبي داود وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين وقال صلى الله عليه وسلم لا يجامع المشرك إلا مثله وقال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما يعني المفترض آه، أنا لو في مكان في جبل يعني وكان عادة العرب زمان كانوا يعني يوقدون النار على رؤوس الجبال عشان الضال يهتدي يقصد النار يعرف ان في بني ادمين في المكان ده فياكل ويشرب ويطعم والى اخره فلو ان رجلا اوقد نارا على قمه جبل ورجل اخر اوقد نارا على قمه جل اخر امتى ما يشوفوش بعض يوم يكون المسافه طويله مسافه بعيده بين هذا الجبل وهذا الجبل بحيث انك لو طلعت جنب النار بتاعتك ما تشوفش النار بتاعته وهو لو طلع جنب النار بتاعته ما يشوفش النار بتاعتك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ينبغي ان يكون ما بينك وبين هذا الكافر من البعد كما بين هذين الرجلين اذا اوقد احدهما نارا لا يراها الاخر ليه قال لك طبع سراء طبع بيسرق يعني الذين سافروا مثلا الى آه، الخارج وهذا شيء أنا رأيته بنفسي مرة كنت في بعض البلاد ال- ال- ال- في الخارج يعني وبعدين رحت علشان أشتري جهاز تليفون هاتف وأنا ماشي مع الرفقة بتاعتي لقيت كده طابور طويل عريض أتى طبعا تبين لي إنه سينما طبعا البنات مع الولاد قاعدين إيه يسلوا إيه يسلوا نفسهم لحد ما يوصل شباك التذاكر فبيعملوا كل حاجة طبعا أنا أول ما شفت المنظر كأنما رماني إنسان بحجر حصل لي نوع من الإيه قلبي اقشعر كده وبدني وبصري خطف فببص أين أصحابي أين رفقائي اللي كانوا معايا فببص كده لهم بيضحكوا ضحكة خبيثة كده خلاص اشتريت الهاتف وبتاع ولما رجعنا للسكن فبقول لهم انتوا يعني شفتكم كده تضحكوا كده بينكم ضحكة تحت لتحت كده قال والله احنا ح- قلنا نبص لك علشان هل سنرى على وجهك ما كان على وجوهنا يوم جئنا ولا لا إذا هو لما جاء أول مرة برضه كان نفس البتاع حصل نوع من الفزع والكلام ده استغفر الله العظيم مش عارف يقوم ود وشه هنا وشه وشه هنا لا عاش بقى وهي- هيفضل يود وشه فين يمين شمال هيلاقي يميت تحت الأرض هيلاقي الله ما فيش غير السماء بقى غير الهواء الله أعلم بقى إيه اللي هيحصل في التقدم العلمي بقى هيطيروا في الهواء اللي يعملوا إيه يبقى اذا كل مكان يودي وشه يلاقي القصه العقيمه دي تمام اتعود عليه طب ده لما يرجع بلده ويرى هذا المنظر تحت كوبري ولا في شارع ولا الكلام ده هل ممكن يقشعر يعني بدنه ولا يحصل له حاجه هو ده ال- ده الخوف ده الخوف عشان كده شيطان الانس اخطر وربنا عز وجل لم يقل ان الشيطان عدوي برغم جسامه خطورته انما وصف الانسان الكافر بأنه عدو خلاص يبقى أنا لازم أخد بالي وأعرف أن الله عز وجل نصب العداوة لهذا وسماه قال هذا عدوي كيف تلقي إليه بالمودة كيف تحبه كيف تبذل قلبك له وأنا أكرهه وأنا أبغضه على الأقل وهو كافر أنا ما أحبوش أبدا لأن رب العالمين أكرهه قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ده متلبس بأعظم ما يكرهه رب العالمين كل شيء يغفر إلا الشرك الحل إنك توحد آدي بقى ده, ده الحل الوحيد وقال المحدث في ثلاث آيات في القرآن لا رابع لهن وأنا عايزك بس تركز معايا شوية عشان تفهم سياق الآيات هذا القرآن معجز و... وفي كده تكات معينة في المعاني إذا خدت بالك منها ازددت بها إيمانا الآية الأولى في سورة الأعراف قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم تمام دي الآية الأولى اللي هي في سورة الأعراف الآية الثانية في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الآية الثالثة في سورة فصلت قال الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ال- التلات آيات دول ليس لهم نظير في القرآن ملهاش- ما لهمش رابع التلات آيات دول الآ- التلات آيات دول قسموا لقسمين قسم يتعلق بالإنسي بالإنسان الإنسي وقسم يتعلق بالشيطان الثلاث آيات الشطر الأول بيحضك على المعاملة بالحسن خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف أو ما, ما, ما, ما كان من أخلاق الناس يعني وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك يبقى أعرض عن الجاهلين ده ده بني آدمين خلاص وإما ينزغنك ده القسم ده خاص بالإيه بالشيطان وفي سورة المؤمنون برضو القسم الأولاني خاص بمعاملة المتمردين برضو تمام في سورة فصلت القسم الأولاني متعلق أيضا بمعاملة الذين يخالفون خصومك أمرك في الثلاثة المواضع الخاصة الخاصة بالإنسي إنك تتعامل بالحسن لما جعل الشيطان قال لك ده ملوش حل ما ينفعش يتعامل بالحسنى ليه؟ لأن الشيطان لا يقبل منك فدية ممكن البني آدم الإنسي لو فتوة مثلا في حي وأنا خايف منه ممكن أديله قرشين وأبعده عنه ممكن آه، أعمل له خدمة وهيرضى ويسكت ممكن أتبسم في وجهه ممكن أكف أذاي عنه في الآخر هوصل معاه الحل الشيطان ملوش حل حله الوحيد يدخلك النار عشان كده ما قالكش بالحسنى مع الشيطان لأن ما يجيش الشيطان ملوش غير حاجة واحدة فقط أن تستعيذ بالله منه طب في سورة الأعراف قال إنه سميع عليم في سورة فصلت سورة الأعراف قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة فصلت قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الفرق بينها وبين آية الأعراف إيه؟ هو ضمير الرفع المنفصل تمام؟ آه والسميع محلاه بالألف واللام معرفة يعني وسميع في آية الأعراف نكرة العليم محلاه بالألف واللام قال لك آه، عشان تفهم القرآن لازم تنظر إلى السياق الكلام أي كلام في الدنيا سياق ها وسباق ولحاق يعني في جملة قبلها كلام اسم السباق عشان سبق السياق خلاص وبعديه كلام اسم اللحاق أي أنه لحق بالإيه بالسياق لا يجوز أن ينزع السياق من سباقه ولحاقه وإلا ضاع المعنى يعني مثلا ينفع واحد كده تذكر الصلاة فيقوم يقول قال الله عز وجل ويل للمصلين ويقف كده زي ما عمل أبو نواس ها لما بيقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين الكلام ده ينفع؟ أه ده واحد خد الايه السياق عشان كده العلماء لهم قاعدة تانية ديننا ده دين محترم وديننا ده دين نظيف وديننا دين محكم بس الاشكال الجهله بقى اللي داخلين في الايه في القصه مش فاهمين حاجه خالص آه العلماء لهم قاعده تانية بتقول السياق من المقيدات معلش انا ه- ه- هشرح دي لان احنا هنستفيد منها في فهم الكلام كان اللي انا اللي انا ما زلت فيه يعني انا بطلع بره برضه واعمل حواشي لكن برجع تاني القصد من هذا الخروج ان انا افهمك يعني يعني ايه سياق من المقيدات يعني آه واحد مثلا انت قريت كلمة الله يهديك تمام الله يهديك دي وحشة ولا حلوة يعني يعني يعني بيشتمه يعني ولا بيدعي له طبعا بيدعي له اكيد طيب لما يكون واحد عمل حاجة وحشة قوي وانت بتشوف يقول له الله يهديك ايه اللي عملته ده طب الله يهديك دي يعني طالعة كده الله يهديك هو مش عايز مش عايز يشتمه يعني مش عايز يسيبه يعني مش قال له يخرب بيتك مثلا ولا يحصل اي حاجه ولا بتاع طب الله يهديك دي طلعت برضه هي نفسها الدعاء غير واحد مثلا بيقول واحد هداك الله ورعاك الله وقواك الله دي غير دي ايه اللي خلاني اقول الله يهديك دي شتمه مثلا يعني او خرجت يعني المخرج مش مش عايز اقول شتمه خرجت يعني مش مخرج الدعاء الخالص يعني وخلى دي خرجت السياق الموقف نفسه هو اللي كده نظيره من كتاب الله عز وجل يعني احنا مثلا لما نيجي على مثلا نقول ايه عزيز صفة مدح ولا صفة ذم صفة مدح طيب كريم صفة مدح أم ذم صفة مدح يعني عزيز كريم كلاهما من صفة المدح طب لما تقرأ قوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم ده مدح ولا ذم طبعا ده ذم ده مدخله النار إنما قال له ألم تك تدعي أنك كنت عزيزا كريما كنت عزيزا بجاهك ومالك وسلطانك كنت كريما ما فيش حد بينزل لك كلمة وترمش الرمشة الكل يقع في الأرض والكلام ده ألم تكن كذلك ها طب هل أنت اليوم عزيز وكريم بعد ما دخلت النار طب أنت لما تقرأ ذق إنك أنت العزيز الكريم ما فيش حد في الدنيا يقول ده مدح مع أن كلمة عزيز وكريم احنا قلنا قبل كده عزيز صفة مدح وكريم صفة مدح أيضا إيه اللي خلاها دي مش مدح السياق ها زي الابتسام مثلا الابتسام آه الابتسام ممكن يكون عن محبة وممكن يكون عن غضب تمام والاثنين وردوا في حديث كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك وهو في الصحيحين كعب بن مالك رضي الله عنه كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع مجموعة من المؤمنين هلال بن مال وخيف مرار بن الربيع آه، وجماعة من المنافقين برضه اللي هم تخلفوا عن غزوة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما من تبوك جم بقى المسجد له بعد ما دخل المسجد المنافقون قعدوا يعتذرون والكلام ده هو قبل منهم وإيه وكل سرائرهم إلى الله لحد ما جاء كعب بن مالك ما كانلوش عذر قال فلما دخلت المسجد ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك إلى آخر الحديث الذي يعنيني تبسم تبسم المغضب مع أن أصل الابتسام آه، إنما يكون عن انشراح لكن ممكن يبقى فيه ابتسام غضب ها وفي ابتسام رضا في حديث كعب بن مالك بقى لما نزلت توبته من من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما راحت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا آه، قال لما دخلت المسجد ورآني النبي صلى الله عليه وسلم سر وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر ليه؟ لأن الابتسام عن الرضا بيخلي العين لها لمعان خلي العين تلمع لمعان الرضا والوش ينطق بخلاف تبسم المغضب اللي احنا بنسميها الابتسامه الصفراء حسود او مغضب او الكلام ده تلاقي عينيه مضلمه كده ووشه اصفر والكلام ده ما ليس عليه بهاء من يبتسم من قلب تمام يبقى انا عندي التبسم اه ممكن يبقى تبسم مغضب ممكن يبقى تبسم رضا ايه اللي يعرفني ده ولا ده السياق ها عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر قصة بقى سليمان لما سمع النملة ها لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قال فتبسم ضاحكا انت عارف كلمة ضاحكا دي ها لو ما جاتش كنا ممكن نفهم ان سليمان تبسم غاضبا قال مالك حشر له جنود من الانس والجن وطرفهم يوزعون تيجي نملاية قد كده تقول الكلمتين دول هتبقى ممكن يغضب عليها ها فنقسم لوحدها بس كده ممكن نأولها نقول آه، ربما كذا ربما كذا ها لكن ضاحكا دي دلنا على أن التبسم تبسم شكر ورضا عشان كلمة كلمة ضاحكا دي جت عشان كده يبقى دي قطعة التأويل ها فنرجع تاني نقول السياق من المقيدات إذا ورد سياق كلام له سياق معين يبقى ممكن يقيد سياق الكلام بما ورد فيه يبقى أنا عندي بقى نرجع لكلامنا بقى الكلام سياق أهو سباق لحاق طيب تعالوا في الآيتين بقى بتاعة سورة الأعراف وفصلت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما لنزغنك من الشيطان ينزغ خلي بالك بس من ال- ال- الطرف الأول من الآية في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا سيء ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يبقى أنا عندي الآية الأولى فيها إعراض عن جاهل الآية الثانية فيها إحسان لمسيء طب الإعراض عن الجاهل سهل خلاص أنت في حالك وأنا في حالي خلاص لا هابله ولا أكلمه ولا بتاع لكن الإحسان إلى المسيء مشكلة كل ما تيجي تحسن الشيطان يقول لك أنا مش فاكر عمل فيك ايه بهدلك قدام الناس وضيع كرامتك وجاب مناخيرك الارض ده تحسن له ده لئيم اوعى تدي له حاجه ها فيبقى الشيطان على النفس طب النفس الاماره بالسوء دي موجوده جوه البني ادم يبقى اجتمع شيطانان ومش بعيد يجي شيطان انسي كمان ها يقويه يقول له انت بعد البهدله اللي حصلت والله انا لو منك لاضربه بالنار ها المسألة دي ما مسألة واردة يبقى اجتمع عليه في باب الإحسان إلى المسيء ثلاث شياطين أو الأعداء كلهم اللي هم مستنينه في السجن عشان كده ربنا قال له إيه لا أحسن إنه هو ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الإعراب يأتي لتأكيد الكلام السميع العليم يبقى كأن الأول الإعراض عن الجاهلين مسألة خفيفة يعني ما- ممكن أنا أعملها خلاص أبقى في حالي وخلصت على كده إنما الإحسان إلى المسيء دي مسألة صعبة صعبة جدا عشان كده في في باب ال ال ال ال ال ال في ال- في سورة فصلت قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن دي تفكرك بقول الله عز وجل إيه وراودته التي هو في بيته التي التي ها الست بقى التي اللي كلامها بيمشي اللي ما فيش حد يقدر يصرك التي بقى ها انت الذي كل الذي لو كنت تفعل ما تقول ها الشاعر بيقول كده انت الذي كل الذي يعني انت الخلاصه يعني طالما انك انت يعني هتعمل اللي بتقول عليه يبقى انت الولد الخلاصه اللي بقى- تمام فيبقى ايه ادفع بالتي هي احسن عشان في ملاحاه وخصومه قال لك زود حلمك طول بالك شويه ها ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ها ما قالش فهو ولي حميم إنما قال كأنه يعني شكله شكل الولي الحميم وإن كان قلبه لسه ما صفاش مش كده ها مش م- لم يصفو بعد لكن شكله شكل الإنسان الودود الحبيب وفي ناس كده تلاقي قلبه فيه يعني مشاكل ولكن أداؤه جيد ها زي ما الشوكاني كده بيقول في مقدمة نيل الأوطار لما مشايخه قالوا له اشرح يعني منتقى الأخبار بتاع أبي البركات قال كلمة برضه إيه قال وقد يبلغ الشاء الطالع شأوى الضليع قد يبلغ الطالع شأوى الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع يعني أنا مثلا في واحد متعاقل مش عاقل يعني لكن عامل نفسه عاقل أنا لما أجي أعد عقلاء البلد هدخله في وسطهم طب ايه اللي خلاني ادخله في وسطهم شبه شكله فربنا سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه لسه لم يصف بعد ولي حميم وما يلقاها ما يعرفش يعمل القصه دي الا الذين صبروا لازم يصبر على حز الغلاصم تجيله المشكلة السيئة يدفعها بالحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي يعني إيه يعني ضد أفاهم لبعض ده ماشي كده وده ماشي كده لا يلتقيان ها أحلم عنهم يجهلون علي أعطيهم يمنعونني فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه قال إن كنت كذلك لو أنت يعني كما تقول يعني ولست مدعيا كنت كذلك فإنما تسفهم المل المل اللي هو الرماد الحار كله تراب يعني خيبة والخسران يعني ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يبقى معك ملك يسددك أنت لا تراه لكن سبحان الله يا أخي يجعل الله عز وجل لك في قلوب خصومك احتراما خصمك صحيح بس بيحترمك الناس كلها تبص واحد بيشتم واحد ساكت تلاقي ده اللي بيشتم ده ما عندوش بركة منين ما يودي وشه ها لا يأتي بخير لازم يجي بكارثة ما بيصعبش على حد وهو يقعد يكلم نفسه أنا وقعت في المشكلة الفلانية ولا حد سأل فيه والمشكلة العلانية ولا حد سأل فيه وأفلست ولم يقرضوني وسابوني وقعت إيه اللي أنا عملته ليه أنا عملت كده طب ليه بيحبوا الراجل ده ليه بيحترموا لهذا البني آدم راجل أو ست يعني ها ده بقى بركة الظهير بركة الظهير اللي هو يساند هذا الإنسان الصابر المحتسب فلا يصل إليها إلا أهل الصبر صبر واحتساب وما يلقاها أي لا يصل إلى هذه المكانة إن عدوه يبقى كأنه ولي حميم أمال حبيبه يبقى إيه ها كما قال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون لما بيغضب بيغفر أمال لما بيرضى بيعمل إيه ها يبقى لا يصل إلى المسألة دي إلا صابر محتسب يتجرع المر والذي أوقفه هو الأجر واحتساب ذلك لله وأن الله يرضى عن ذلك ويحبه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لا يصل إلى هذه المرتبة إلا رجل محظوظ لأنه لأن الله عز وجل يحبه ويدنيه لأنه وقف على ما أمر الله عز وجل فأتمر وتجنب نواهيه فانتهى يبقى أنا بقى لما أشوف الآيات دي كلها ألاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيطان الإنس وشيطان الجن قال لك شيطان الإنس آه، حاول معاه ها آه، ارضيه آه، ممكن تدفع الشر بتاعه ها دفع الضرورات دفع ال- ال- المصائب وهذا كله مشروع ها ليه لأن عدو الإنس يصانع يصانع ممكن تصل تصل معاه النتيجة أما عدو الجن فلا يصانع ولا يرضى إلا بشيء واحد ذكرته لك قبل ذلك وهو أن يدخلك النار فده ملوش حل إلا أن تستعيذ بربه الذي خلقه أن يصرفه عنك وقال المحدث فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
قال المحدث المحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا أهل الضلال قد أرى صدورهم أن قد رأوا للسنة التبجيلا فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم والله يأبى فاتخذوا